الثوم مطهر للأمعاء مطهر كامل من أي أنواع من الجراثيم بيوقف الإسهال الميكروبي لأنه بيقضي على الميكروبات مفيد للأعصاب لأنه يحتوي على مركبات الأسيتايل كولين اللي هي بتغذي أو مفيدة للأعصاب والجهاز العصبي بيساعد على تخفيض سكر الدم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا علي كل السوم فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
والآن مع المادة المسجلة
الحمد لله رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى فضله بعد عدله وعلى إحسانه بعد ميزانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين وبعد استكمال للطب النبوي في العلاج نتكلم عن بعض الأعشاب أو الخضروات التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها لفائدتها فنتكلم عن السوم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي كل السوم فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منه ورد هذا الحديث في الفردوس كما هناك حديث شريف ذكره السيوطي في جمع الجوامع وعزاه إلى الضيلمي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل السوم وتداووا به فإن فيه شفاء من سبعين داء ومن هنا تظهر القيمة الطبية للسوم لثمار السوم فصوص السوم هي التي تستخدم طبيا وفي الحقيقة أن نبات السوم له قيمة علاجية كبرى يحتوي على زيوت طيارة تحتوي على مركبات كبريتية وخاصة الأحماض الأمينية الكبريتية وذكر داوود الأنطاكي أن للثوم أربعين فائدة طبية وربما يكون في ذلك بعض المبالغة إنما هناك حقائق ثابتة لفائدة هذا النبات منذ القدم حتى أن كثيرا من أفراد الشعوب النامية كانوا بيعلقوا فصوص الثوم ويعملوها عقد في أعناق الأطفال للوقاية من الأمراض وعلاجا للديدان المعوية والإسهال أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا السوم وتداووا به فإنه فيه شفاء من سبعين داء ده يخلينا نبص للأمر ثاني على اعتبار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في غنى أن هو يعني يذكر هذه الأرقام لكن وجد أن تاريخ السوم يعود إلى 3000 سنة تقريبا قبل الميلاد وموجود فيه كلام كثير جدا في الكتب القديمة حيث استعمله البابليون كغذاء ودواء وكذلك الإغريق وقدماء المصريين وقد سماه اليونانيون مضاد للسموم ونظرا لأهمية النبات من الناحية العلمية فقد جاء في مراجع النباتات الطبية أن من فوائد السوم الطبية تتلخص في الآتي أولا أنه منبه معدي يعني يخلي الأمعاء تتنبه ولذلك الناس اللي بتجيب آه، فصين توم صباحا بس أهم حاجة يشرطهم يعني يخ- يشرطهم بأي سكينة يشرطهم شرط كده بس يعني مش ضروري يقطعهم ويبلعهم بالمية لأن في طبقة شمعية بتبقى موجودة على التوم من الخارج أفصوص التوم فتخليه يبقى صعب الهضم إنما لو شرطهم تشريط خفيف كده بيبقى سهل الهضم ويبقى منبه معدي يعني يخلي الأمعاء تبتدي تشتغل والحركة الدودية للأمعاء تبتدي تشتغل على أكمل وجه مطهر للأمعاء مطهر كامل من أي أنواع من الجراثيم سواء كانت جراثيم اللي بيسموها آه، بكتيريا مضادة آه، أو بكتيريا موجبة لجرام أو سالبة لجرام آه، بيوقف الإسهال الميكروبي لأنه بيقضي على الميكروبات الحقيقة في بعض أنواع من أنواع الديزنتريا المتحصلة التي ليس لها علاج آه، التوم يستخدم شرجيا لإيقاف الديزنتريا مفيد للأعصاب لأنه يحتوي على أحماض أمينية آه، كبريتية بالإضافة أنه بيحتوي على مركبات الأسيتايل كولين اللي هي بتغذي أو مفيدة للأعصاب والجهاز العصبي مزيل لعفونة الأمعاء الحقيقة التوم ابتدوا يتفننوا في استخدامه لطعمه المقبول ولأنه يعتبر فاتح للشهية إلى حد كبير فلذلك بيضاف إلى اللبن المخمر يعني الزبادي أو الرايب ويعملوا منه سلطة اللبن وده آه، بيفيد آه، في حالات إزالة الحصوة من الكلى ويجفف أو يخفف من المغص الكلوي والحقيقة غريبة جدا إن بعض الناس يعلنوا إن آه، التوم آه، منعش ومفيد في أنواع الربو والكحة وبيحضروا دلوقتي شراب اسمه شراب الثوم وذلك انهم بيضيفوا معلقتين من العسل الاسود على فصوص مقشره ومخروطه ويسيبوها من مدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في العسل الأسود بعد ما يخرطوا فصين ثلاثة توم في كوباية عسل أسود ويصفوها وتؤخذ معلقة من هذا الشراب وقت السعال وجد ان فعلا ليها علاقه كبيره جدا بازاله الحساسيه وخاصه اذا كان السعال ناتج من حساسيه في الصدر. الحقيقه الكتب القديمه ذكر حاجات كثيره جدا عن الثوم وقايله انه يفيد في علاج امراض الجهاز التنفسي كالسعال الديكي عند الاطفال. ولذلك آه، بيعطى الطفل من 10 إلى 12 نقطة من عصير التوم مع عصير البرتقال كل أربع ساعات ومن الحتة دي لينا بعض الكتب قايل مقارن بين البنسلين وبين التوم وقايل إن التوم لو أعطي أربع فصوص كل ست ساعات يعتبر مضاد حيوي قوي جدا آه، يزيد عن البنسلين ومشتقاته برضه يعني حتى المشتقات اللي حسنوها وجد ان الاربع فصوص توم كل ست ساعات كافيه جدا لازاله هذا الامور او آه، كمضاد حيوي ومضاد حيوي واسع المفعول وجد انه بيخفض ضغط الدم وينشط حركه القلب وينبه الدوره الدمويه تماما ويفيد في علاج تصلب الشرايين لان في بحوث كثيره جدا ذكرت ومنها العالم الألماني هان رويتر وله تجارب عديدة جدا على التوم وله بحوث تصل إلى أكثر من عشرين بحث كلهم عن التوم ووجد أن التوم له فوائد كبيرة جدا أهمها أنه بيذيب الكوليسترول وعنده تجربة أنه كان بيطعم خمسين واحد الزبدة كل يوم في طعام الإفطار وبعضهم يطعمهم الزبدة مع وخمسين واحد يطعمهم الزبدة مع التوم فوجد ان الكوليسترول اللي بياخذه التوم بالمقارنه من اللي ما بياخذوش التوم كل يوم بياكل زبده وجد ان الكوليسترول عند دول تقريبا آه، ضعف دول يعني اللي بياخذ زبده فقط هيبقى الكوليسترول بتاعه كميته ضعف اللي بياخذ الزبده مع الثوم وذكر هذا الهان رويتر العالم الألماني ذكر حاجة مهمة جدا وقال إن التوم فعلا له علاقة بأنه بيقلل الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي هي بنسميها غير الحميدة اللي بتترسب في الشرايين وبيزيد من الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي هي احنا بنقول كاسحة يعني بتكنس الشرايين وتصنفرها وتخلي مفيش حتى اللي ترسب من الدهون خلية الكثافة بتاخده قدامها وتنزله للدورة الدموية عشان يستخدم مرة ثانية والثوم في هذا له فائدة كما ذكرها هارويتر ان هو بيعمل حاجة انه بيغير من المراكز النشطة للدهون قليلة الكثافة فيمنح ترسبها وبالتالي يحافظ على الشرايين من انها تترسب فيها دهون قليلة الكثافة وبالتالي يحافظ على المرونة بتاعت الشرايين وعدم تصلبها الفايدة الكبيرة جدا اللي وجدوها التوم مع الخردل كما ذكرنا قبل كده الخردل له علاقة بتنظيم الأربعتاشر عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية من المفروض رب العزة جعل الجلطة الإنسان لما بيتجرح الصفائح الدموية بتتكسر على الجرح وبتعمل جلطة عشان تسد الجرح ده وبالتالي الدم ما يحصلش فيه خروج بره وما يحصلش نزيف وبعدين جعل فيه عوامل موجودة داخل الشرايين والأوردة هذه العوامل تمنع تجلط الدم لأن احنا مطلوب تجلط الدم عند حدوث الجرح إنما داخل الشرايين الجلطة مضرة جدا فربنا جعل 14 عامل وال 14 عامل دول 14 مادة كيميائية ال 14 مادة كيميائية كل منها في حالة اتزان مع الأخرى لما تتواجد في حالة الاتزان تمنع تكوين الجلطة داخل الشرايين والأوردة فوجد هان رويتر ان التوم لو اخذ يوميا بمعدل فص او فصين مفيش حد داوم على التوم وحدث فيه جلطة دموية او جلطة داخل الشرايين وداخل الاوردة فذكر ان هي بتنظم ال 14 عامل واحنا قلنا قبل كده في كلامنا عن الخردل ان تنظيم ال 14 عامل دول من الصعوبة بمكان يعني لما يجي لك واحد كون عنده جلطة في شرايين التاجي واستطاعوا بالموسعات وبالمذيبات وبالبالونات وبالقسطره يشيلوها آه بعد كده يتكون جلطه في الرجل والجلطه في الرجل تخلي فيه تورم ومتاعب آه ده بقى بيبقى انسان معرض لتكوين جلطات ولذلك بقى ما فيش حد يقدر يزيله ال 14 عام لان احنا حتى لو قدرناهم وال 14 عامل في حاله اتزان مع بعضيهم فلو عليت واحد يبقى هتعمل خلل لو جبت ايه وقدرتهم وقلت الواطن عليه برضه هيحدث خلل لاسباب لان في عمليه تعاون وتداخل فيما بينهم فوجد ان اللي بينظم هذا التعاون وهذا التداخل وينظم ال 14 عامل هو الثوم مع الخردل ولذلك ده اللي احنا بنقول لماذا نادى العلماء في العصر الحديث بالعودة إلى الطبيعة العودة إلى الطبيعة سبب إن في أمور كثيرة جدا مش هنقدر نتدخل فيها ولا هنقدر نعالجها ولا نقدر نمنع أسبابها إلا بالعودة إلى الطبيعة والعودة إلى ما ذكر في الطبيعة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل السوم وتداووا به فإنه فيه شفاء من سبعين داء الأمر بعد كده التوم بالإضافة إلى هذا بما أنه يحتوي على مواد كبريتية فالمواد الكبريتية لها علاقة بتخفيض سكر الدم وخاصة في مرضى السكر اللي من النوع الثاني سكر البالغين اللي بيأتي بعد سن الأربعين وبرضه لو أخذ في السكر من النوع الأول برضه بيساعد على تخفيض سكر الدم ولذلك يقول البروفيسور الألماني هان رويتر إن الثوم لا يطهر الدم من العناصر الدهنية فقط بل يقتل الميكروبات وينظم العوامل المسؤولة عن تكوين الجلطة الدموية داخل الأوعية الدموية يعني داخل الشرايين والأوردة وكونه أنه يقتل بعض الميكروبات فقد وجد أنه يقاوم ميكروب السل والدفتريا كما أنه أكثر نفعا من البنسلين والمضادات الحيوية المألوفة إذا أخذ كل ست ساعات أو كل ثمان ساعات بمعدل أربع فصوص ووجد أن بعض الميكروبات المقاومة للمستحضرات الكيميائية المعروفة باسم المضادات الحيوية وجد أن السوم لا يقف أمامه أي نوع من الميكروبات سواء الموجبة لجرام أو السالبة لجرام يستخدم السم مع البقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون لطرد الرمل والحصى من الكلى ويؤخذ في هذه الحالة على الريق يعني بيضيفوا الثوم مع البقدونس مع زيت الزيتون وعصير الليمون والحقيقة التركيبة دي مفيدة جدا حتى الناس اللي مكونين حصوة بيفيد استخدام هذا التركيب في إزالة الحصوة السوم ليه خاصية ملينة ولذلك يستخدم في بعض حالات الإمساك وكثير من الناس يقول لك أنا ما أقدرش أخد التوم بالطريقة اللي أنتم بتقولوا عليها إن أنا أجيب فصين وأشرطهم وأبلعهم كده بالمية لأن أنا عندي مصران غليظ والمصران الغليظ بيتعبني في أكل الألياف والكلام ده لو خد زيت الزيتون والثوم هيعالج المصران الغليظ علاج أكيد هو هيستحمل بس في الأول كده يوم ولا اتنين من الانتفاخات إنما بعد كده هتنتهي تماما لأن الثوم هيشيل كل التقيحات وكل الانتفاخات اللي موجودة والثوم محبب جدا يعني لما بيتحط مثلا على الطماطم أو بيتحط محبب جدا الثوم برضو لما بيتعامل مثلا في الأكل بتاعنا وتسبك مع الأكل بيبقى له طعم جميل جدا لكنه بيفقد الخواص بتاعته والفايدة الطبية الواقع ان قدماء المصريين كانوا بيحضروا دهان من التوم زي مراهم وقاموا باستخدام الدهان من التوم في علاج الروماتيزم والنقرس واللمباجو اللي هو عرق النساء واستحضر منه مرهم لعلاج الآلام الروماتيزمية والصدرية حاليا وحديثا استخرجوا مادة من التوم بتسمى لها اسم بيحطوها داخل الكبسولات وبيبيعوا البودر ده على اعتبار ان الناس يقدروا يستخدموه في علاج التيفويد المادة دي اسمها الانيدول موجود في كبسولات وهو اساسا توم مطحون الانيدول لعلاج التيفويد زيت الثوم الطيار وعصارته له تأثير قاتل على كثير جدا من الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة و هي أقوى تأثيرا من البصل في هذا الحال والعلم الحديث أثبت أن في التوم مادة بيسموها الأليسين تنظف الجسم من كل الجراثيم الضارة ولذلك في بعض ناس بيعملوا ايه للطفل اللي بيجيله اللوث كتير يعني طفل بيجيله اللوث يعالجوه منها ويسخن وترتفع درجة حرارته ويحتقن ظوره ويروحوا معالجينه بمضادات حيوية وبعدين يلقوا بعد كده الأمر تكرر مرة واثنين لحد ما يروح عند الطبيب يقول له لازم تشيل اللوز ليه بقى؟ لأن المضاد الحيوي الأولاني يعني شال النمط السطحية من الجراثيم إنما البؤرة الصددية اللي موجودة جوه لسه ما زالت موجودة كما إن الطفل دايما لما بينام بيحصل حقن عن طريق اللي موجود في الحلق لقناة ستاكيوس في الأذن فيرجع يعدي نفسه تاني وجد بقى ايه ان الام اللي عندها طفل دائما عنده احتقان في الزور او عنده احتقان في اللوز لو استخدمت عسل نحل مع ليمون مع نقطتين عصير توم تديهم له يشربهم او يغرغر بيهم ده بينفذ الى البؤر الصدديه الموجوده داخل اللوز واللي استخدمتها لمده اسبوع او 10 ايام بتنتهي الامور لسبب لان اللوز خط دفاع مهم جدا فما يجبش ان احنا نضحي بيهم بسهوله ولذلك ده اللي كان بيستخدمه بالظبط قدماء المصريين انهم بيجيبوا ال- عسل النحل ويحطوا عليه عصير الليمون يعني عصير الليمون يحل عسل النحل بدل ما عسل النحل غليظ القوام ويعصروا عليه نقط من عصير الثوم ويدوها لعلاج الحلق وده علاج شافي كافي آه، الواحد لو خدها الصبح او غرغر بيها مرتين وبلعها آه، بتنتهي اللوث تماما وتنتهي البؤر الصديديه اللي فيها الحقيقه الروس طبعا ليهم بحوث كثيره جدا عن التوم ولذلك اصبح التوم بطبيعته او بصورته اللي احنا عارفينها بيها اللي في البيوت اللي في فصوص التوم دي بيستخدم في المستشفيات الروسيه وبيستخدم ايضا على صوره مواد طياره يتم استنشاقها وهم الحقيقه الانفلونزا اللي عندهم مش انفلونزا زي اللي عندنا الانفلونزا اللي عندهم قاتله وخاصه في البلاد اللي بيكثر فيها تربيه الخنازير لأن فيروس الإنفلونزا بيتحضن في الخنازير وكل ست شهور ينتج له سلالة جديدة وهم الشتاء بتاعهم طويل الشتاء بتاعهم آه، يعني حتى الربيع بتاعهم برضه شتاء والخريف بتاعهم شتاء ولذلك الإنفلونزا اللي عندهم قاتلة اللي بياخد دور إنفلونزا بيعملوا له عزل يعني كأنه واخد آه، مرض معدي فبيعملوا له عزل داخل المستشفيات حتى أهله لما يزوروه يزوروه من آه، وراء حجاب يعني زي ما يكون واحد موجود في العناية المركزة ووجدوا ان مركبات التوم الزيوت الطيارة بيعملوا لها لزقة على الصدر لان الكحة اللي بتبقى ملازمة للانفلونزا بتبقى كحة بتكسر العظم تماما وقد ثبت ان السوم يعتبر دواء ساحر لكثير من الامراض والكلام ده ورد من الانجليز من سنة 1918 حيث كان هناك رعب لأن مات آلاف من البشر بعد انتشر مرض الإنفلونزا وطبعا آه، الأمر كان غريب جدا إن الإنفلونزا آه، ما زالت في أوروبا بتموت لأن برضو السبب الخنزير عندهم سلالات كل ست شهور سلالة جديدة وشكل جديد ولذلك هم دلوقتي عمالين يعملوا لها آه، أمثال ويعملوا لها تطعيم وبيجيبوا حقن يدوها عميقة في العضل عشان مقاومة الإنفلونزا لكن إيه اللي هتعمله دلوقتي الفيروس هيبقى إيه غير هذا المهم إن الوباء اللي انتشر في آه، آه، إنجلترا سنة 1918 وكانت تعيش هناك امرأة عجوز جاوزت المائة عام من عمرها واهتدت إلى فكرة عظيمة وهي إدخال التوم في طعامها هي وأسرتها بقت جعلت تمضغ التوم يعني تجيب التوم كده وتمضغه هي وجميع أسرتها وانتهى عندها الوباء تماما وهي اللي شفيت وجميع من حولها مات من إيه من الإنفلونزا هي والأسرة بتاعتها وفي عام 1965 دامت الإنفلونزا الاتحاد السوفيتي وأنا قلت إن الإنفلونزا اللي هناك اللي عندنا هنا يعتبر يعني آه، أذار إنما اللي هناك يعتبر مرض قاتل ولجأت الحكومة هناك إلى استيراد 500 طن من السوم ونصح الأطباء جميع المواطنين بأكل السوم ولذلك كان مشهور جدا إن الواحد في الاتحاد السوفيتي يجد إن الريحة خلاص الأتوبيسات كلها ريحة توم لكن آه، الوباء ده آه، برضه لما انتشر في إنجلترا سنة 1973 وانتقل إلى بلاد أوروبا لم يجدوا وسيلة لإيقاف انتشار وباء الإنفلونزا القاتلة إلا كثرة استخدام السوء الأمر الثاني والمهم اللي أنا بنبه فيه آه يعني إخواننا المسلمين والمستمعين إلى أن تقريبا عدد كبير جدا من الأطفال بتاعتنا ومش عايز أقول نسبة عالية أقول يمكن نسبة تقرب من أكثر من 90% مصابين بالديدان الدبوسية والديدان الدبوسية آه، الحقيقة بتبقى ماسكة في فتحة الشرج وبتخلي الأطفال يهرشوا آه، من ورا هرش جامد جدا ودي بتصيبهم بالعصبية وفي الوقت نفسه آه، بتسبب أنيميا غريبة جدا عند الأطفال لأنها عمالة تأكل آه، الحقيقة وجد أن التوم أحسن علاج لهذه الديدان الدبوسية لأن التوم فيه مادة بتشل الجهاز العصبي لهذه الديدان فتخليها تسيب بدل ما هي بالدبابيس بتاعتها ماسكة في فتحة الشرج فتسيب وتنزل مع البراز ولهذا يعطى الطفل في الصباح فنجانا من الحليب المغلي فيه بضعة فصوص من الثوم آه، ويلي ذلك بقى حقنة شرجية دافئة أو نكرر عملية ال- فنجان اللبن ده اللي عليه كمية من الثوم الحقيقة هم وجدوا لها دلوقتي أدوية بيسموها مضادة للديدان الدبوسية لكن المشكل بتاعها إن الأطفال بيعدوا بعض وهي بتنزل بالليل وتبيض والطفل لما بيهرش وظافره بتتملى بيض ويرجع ياكلها تاني فيرجع يعدي نفسه مرة تانية وشر مستطير هذه الديدان الدبوسية كثير جدا من الناس يشكي يقول لك ايه يقول لك انا ما اقدرش اكل التوم الصبح او اشرطه لان ريحتي هتبقى توم آه لكن يمكن التخلص من رائحة الثوم المنفردة إلى حد كبير بأكل تفاحة أو شرب معلقة من العسل آه، بعد أكل التوم ويمكن التخلص منه آه، آه، بأخذ شوية كمون مع ينسون أو عرقين من البقدونس أو عرقين من الكرفس يعني اللي ياكل بقدونس عرقين أو عرقين كرفس أو يشرب ينسون ريحة التوم بتنتهي تماما ولا أحد يشتمها منه آه، الحقيقة الفوائد الطبية للثوم كثيرة جدا آه، لكن لابد أن ننبه إن هناك جرعة برضه يعني آه، إحنا بنقول حتى ملح الطعام له جرعة آه، أقصى حد آه، اللي سجل في الكتب الجرعة الآمنة من السوم هي استخدام أربع فصوص كل ثمان ساعات واكثر من كده الحقيقه بيبقى له ضرر لانه بي- رغم ان هو بيستخدم في تخفيض ضغط الدم انما ممكن يرفع ضغط الدم آه، كما ان اكثر من كده من التوم بالذات من الممكن آه، يضر بالحوامل لكنه عند هذه الحدود لا يضر بالحوامل ويكفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي وانتم تعرفون سيدنا علي آه، لأن علي مني آه، كهارون من موسى فكونه أنه يقول يا علي كل من هذه الشجرة فلولا أن الملك يأتيني لأكلت منها هذا تنبيه ودلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الصوم ولذلك يكفي ما ذكرناه آه، لتوضيح هذه الأهمية ولتوضيح فوائده الجمه ولتوضيح فوائده الجمة آه، وننتقل بعد هذا إلى البصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم الحديث رواه البخاري ومسلم المفروض الإنسان يذهب إلى المسجد حتى لا يضر آه، من يقف بجواره والبصل معروف انه دائما من اكله له رائحه محدده فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لكن ليس هذا النهي آه، نهي منع ولكنه آه، نهي عن الرائحه فقط وروى ابو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها انها سالت عن البصل فقالت انه اخر طعام اكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل والتركيب التحليلي للبصل الحقيقه يوضح ان معظم تركيبه البصل الياف سليولوزيه مشبعه بزيت كبريتي طيار هو اللي بيديه الرائحه بتاعته وبيحتوي على مواد كربوهيدراتيه لذلك بتلقى مسكر شويه ومواد غروية ومقدار من حامض الفوسفوريك اللي هو بيدي فوسفات للجسم وجزء من فيتامين ب وجيم وتركيبه على وجه التحديد يأتي في الآتي 86% من وزن البصل مية واحد وثلاثة من عشرة في المية بروتين واحد في المية دهن عشرة وثلاثة من عشرة آه، كربوهيدرات وكمية من كل من الفوسفور والكالسيوم والحديد والمئة جرام من البصل بتولد حوالي 48 سعرا حراريا كبيرا والحقيقة البصل من الأزل يعني من الممكن من الخضروات التي كانت توجد من الأزل ويعد البصل من أقدم الخضروات التي يعرفها الإنسان واستخدمها في طعامه وعرفها الفراعنة في مصر وكانوا يحلفون به وخلدوا اسمه خلدوا اسم البصل في كتاباتهم على جدران المعابد وكتبوه على أوراق البردي وكانوا بيوضعوه في توابيت الموتى مع الجثث المحنطة آه، لاعتقادهم أن ده كان بيساعد على التنفس عندما تعود الحياة مرة ثانية إلى الجثة وكانوا يحرمونه تناوله في الأعياد لئلا تسيل دموعهم فالأعياد للفرح وليست للبكاء ولذلك هم اللي جابوا لنا ان دايما الانسان لما يكون مش في وعيه او يغمى عليه آه، هم اللي جابوا لنا شمموه بصله آه، يعني آه، دشوا بصله كده وشمموه ديئة اللي جاءت من او آلت الينا من قدماء المصريين وذكر عند اطباء الفراعنه ان البصل آه، في قوائم الاغذيه المقويه اللي كانوا دايما يوزعوها على العمال اللي بيشتغلوا أشغال يدوية وبناة الأهرامات وما إلى ذلك ولذلك في حاجة مهمة جدا الفلاح المصري لولا البلهارسيا كان يبقى صحته كويسة جدا لأنه دائما بيعتمد على الجبنة ويدش بصل كده ياكله على طول وهو طازج والبصل آه، مهم جدا للصحة العامة ابن سينا الحقيقة ذكر أن بذر البصل يذهب البهاق البهاق اللي هو مرض بيأتي جلدي وهو بياض الجلد وده الحقيقة من الأمراض اللي هو صعب علاجه جدا ولحد الآن ليس له علاج ولذلك آه، دايما ابن سينا ذكر في كتابه القانون ان بذر البصل يستخدم كعلاج للبهاء وعلاج ناجح جدا وذكر أيضا أنه من الممكن أن يدلك بالبصل حول موضع داء الثعلبة داء الثعلبة اللي هو داء اللي بيصيب وبيعمل تساقط شعر وإن دهانه بعصير البصل آه، الحقيقة بيسبب عودة الشعر إلى الإنبات مرة أخرى كما ذكر ابن سينا كثير جدا من الناس كانوا زمان يبقى فيه آه حيل أو خراج ما استواش كانوا بيحطوا عليه ورق البصل فيستوي تماما والماء بتاعه كانوا بيستخدموه في تنقية الجروح وإذا صعد بمائه آه، ينقي الرأس يعني في كثير جدا من الناس يجيبوا عصير البصل أو معصور البصل ويعملوه كغرغره الحقيقة ال- هو والثوم لو اتعمل منهم ضربوا في الخلاط بسرعة جدا كده وأخذوا عملوا صعود يعني غرغرة في الحقيقة بيفتح ال- الأنف وبيفيد الحلق في الوقت نفسه له علاقة بتفتيح الأذن ولذلك آه، كانوا زمان يقطروه آه، في الأذن آه، لثقل الرأس وللطمين بتاع الأذن كانوا دايما يعني يجيبوا عصير البصل ويحطوه في الأذن وفعلا وجد حاجة غريبة جدا إنه في الطب الشعبي إنه زمان كان أي إنسان يصاب بالتهاب حساسية يعني الحساسية الربيعية اللي بتأتي في العينين كان ريف مصر دايما يقول له قطر بنقطة بصل وجد فعلا ان هو اساسا بيحارب الرمد ويحارب التلوث في الوقت نفسه له علاقه بازاله الحساسيه من العين. القيمه الطبيه للبصل بعد كده بعد ال- ما تكلمنا واستعرضنا التاريخ يحتوي البصل على زيوت طياره مطهره ونسبه عاليه من الكبريت العضوي. آه، الحقيقه احنا ذكرنا قبل كده ان مرضى السكر اللي من النوع الثاني ومن النوع الأول وخاصة النوع الثاني اللي هو سكر البالغين بعد سن الأربعين المشكلة إن البنكرياس بيكون خيطي آه، الأنسولين لأن الأنسولين مركب عبارة عن خيطين متوازيين لما يربط بينهما الكبريت الخيطين دول يتحولوا إلى الأنسولين الفعال المشكلة دي معروفة في العالم محدش قادر يحلها ليه مرضى السكر اللي من النوع التاني بيكون الخيطين دول بتوع الأنسولين بس ما فيش بينهم كبريت محدش عارف لكن وجد ان ده مش تفاعل انزيمي بدليل ان احنا لما نديله مواد فيها كبريت من الخارج آه، يتحصن السكر ولذلك آه، دائما مرضى السكر لما ياكلوا وجبه فيها بصله يوميا يقل السكر وينتظم عندهم نظرا لانه يحتوي على كميه من الكبريت آه، ولذلك الشعب الروسي أقل كمية مرض السكر في العالم وبالذات ما يسمى بسكر البالغين اللي بيأتي بعد سن الأربعين لأنهم أكثر ناس آه، بياكلوا بصل وتوم ولذلك آه، النسبة بتاعة مرضى السكر البالغين في العالم ابتدت تزداد زيادة خطيرة ولذلك يمكن كل 100 واحد ممكن تلقى 8 عندهم سكر البالغين بعد سن الأربعين آه، ودي نسبة بالنسبة ابتدت تقلق الدول المتقدمة لكن وجد النسبة دي لا تتعدى 1% في الاتحاد السوفيتي أو آه، روسيا حاليا نظرا لأنهم الحقيقة شاع عندهم أكل البصل والثوم يوميا هو الحقيقة يزيد من مصنعات البنكرياس ويحول الخيطين اللي بيفرزهم أو بيصنعهم البنكرياس من السلاسل البروتينية الصغيرة يربط بينها بالكبريت ويحولها إلى أنسولين فعال الحقيقة اللي وجد أن قدماء المصريين استخدموه في علاج حالات الربو وتسكين حالات الصرع وكانوا بيستخدموه كلبخة وعلاوة على ذلك فقد ثبت أن زيوت الطيارة في عصير البصل لها تأثير مميت على معظم الميكروبات العنقودية وكذلك المركبات السبحية التي تسبب التهاب أمراض أو التي تسبب آه، التهاب الزور والحلق ولذلك آه، زي ما احنا قلنا ان اللي عندها طفل بيصاب دائما بالتهاب في اللوز او التهاب في الحلق عصير البصل والثوم مع عسل النحل في منتهى الأهمية يوميا مع عصير الليمون وجد الحقيقة ان نفس الكلام اللي موجود في الثوم بس باقل في البصل انه له تاثير مميت ايضا على ميكروب الدفتيريا وانتاميبا الديزونتريا وميكروب السل ولذلك ميكروب السل لما عاد تاني وعاد بصوره آه، مقاومة جدا وجد ان فعلا ان البصل آه، اللي بياكلوا بصل آه، مش ممكن آه، يصابوا بهذا الميكروب لسبب لأن علاقة البصل بزيادة الجهاز المناعي استخدم بخار البصل في تطهير بعض الجروح وأمكن شفاؤها احنا قلنا ان البصل برضه ينشط حركة الأمعاء بما فيه من ألياف سلولوزية عالية آه، الحقيقة مضغ البصل أو وضعه في السلطة ومضغه آه، بيطهر البق من كل الميكروبات اللي موجودة والحقيقة الحاجة الغريبة ان بعض الناس آه، لما يجي يطلع لسانه كده ويبص فيه يلقى فيه لون ابيض اللون الابيض ده نتيجه وجود فطريات والفطريات الحقيقه بتغير حتى من طعم البلع وجد ان البصل ندغه آه، يعين على ازاله هذه الفطريات التي تغير من طعم البلع بتاعت الانسان الشيء اللي ورد حديثا انه بيحتوي على ماده شبيهه بهرمون الانسولين يعني فوق ان احنا قلنا انه في كبريت آه، بيحول الانسولين او الخطين الانسولين غير الفعال اللي بيفرزهم البنكرياس في مرضى السكر من النوع الثاني لا هو كمان بيحتوي على ماده شبيهه بروتينيه شبيهه بالانسولين آه، الحقيقه آه، في اربع اطباء من كليه الطب في جامعه كاليفورنيا وفيكتوريا ونيوكاسل الحقيقة أثبتوا أن أكل البصل سواء كان طازيا أو مطهيا بالزيوت أو السمن أو مشويا يقلل من نسبة الإصابة بجلطة الدم نفس الكلام اللي احنا قلناه في التوم لأنه ال- دايما المواد اللي بتحتوي زي الخردل زي الحلبة وزي الثوم وزي البصل اللي بتحتوي على أحماض أمينية كبريتية وبتحتوي على مواد تاني احنا لحد دلوقتي مش عارفين تركيبها وجد ان هي بتنظم ال 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطه ولذلك البصل والثوم بيحوي تكوين الجلطه ولذلك الغريب جدا ان الشعب الروسي شعب قوي جدا وانتهى القوه تلاقي الشباب في منتهى القوه وكلهم تعيب عليهم ان كلهم الصبح لهم آه، رائحه الثوم ورائحه البصل الحقيقه في تجارب كتيره جدا تمت على هذا لكن آه، احنا دايما بنقول ان الخلاصه بتاعت الامور ان آه، عدم الاصابه بالجلطه عند الفلاحين ما تلقاش فلاح بياكل بصل عنده جلطه ولذلك وجدوا فعلا ان ريف مصر آه، اقل تعرضا للجلطات في الشريان التاجي او في الرجلين او ما الى غير ذلك ولذلك ابتدى دلوقتي ان كل المطاعم تضيف البصل على السلطه وابتدينا دلوقتي نضيفه وقد ثبت ان البصل بكل انواعه طازجا او مشويا او مسلوقا او مقليا يقلل من احتمالات تكوين الجلطه بنسبه كبيره تصل الى 99% شوف يقللوا ازاي يعني ما تصبحش الا 1% وده مش عند مين ده عند كل الناس البصل يوصف آه، ايضا في علاج كثير آه، من الامراض آه، زمان كانوا بيستخدموه لعلاج السعال الديكي دلوقتي خلاص آه، الحقيقه آه، في لبخات بتتوضع على الصدر وما زال الكلام ده موجود في الاتحاد السوفيتي وفي المستشفيات لبخه من البصل بيحطوها فوق الدمامل عشان تسرع من الدمامل واستخراج الصديد منها آه، بيستعمل أحذية شرائح البصل أيضا في علاج الكالو ال- يعني دايما آه، شفت واحد عنده عين سمكة كل ليلة يحط عليها حتة بصل ويربطها ويصحى الصبح يشيلها الحقيقة بتعمل ايه؟ المواد ال- اللي موجودة فيها بتخلي ال- الجذور بتاع عين السمكة أو الكالو تلين وبالتالي تطلع تماما ولذلك برضو اللي بينقع رجله في الخردل وعنده عين سمكة لو داوم العملية دي هتلقى عين السمكة ابتدت تنتهي تماما تطلع تماما ولذلك أنا أقول حاجة كثير جدا من الناس لو واحد عنده عين سمكة يروح يعمل لها عملية جراحية طب يا سيدي جرب الطب النبوي في هذا ال- الخردل لإزالة الكل وعين السمكة ولذلك بيكرروا العملية أنهم يوضعوا الكل أو عين السمكة اللي في القدم في حمام مائي ساخن آه، به آه، كميات من البصل أو يربط البصل على عين السمكة آه، لفترة تقرب من ست ساعات كثير جدا من الناس كانوا بيستخدموا البصل في علاج آه، الآلام بتاعة الأطراف لكن دلوقتي ابتدى الخردل ياخد مكان البصل في هذه الحالة الحقيقة ما زالت أن تشقق الثدي عند السيدات وتشقق الحلمة والخراجات والبواسير آه، دايما بيستعملوا البصل آه، في زيت الزيتون ووجد ان البصل المهروس في زيت الزيتون فعلا بيزيل تشققات ال- يعني الحاجات الانسجه الرخوه زي حلمه الثدي عند السيدات وزي الاماكن الرخوه بيزيلها آه، منقوع شرائح البصل بيستخدم في طرد الديدان عند الأطفال نفس الكلام بتاع التوم بس التوم يعتبر أكثر في طرد الديدان الدبوسية آه، كثير جدا من الناس بيستخدموا البصل انه يشموه وما زال الكلام ده لحد دلوقتي موجود في آه، الفلاحين عندنا في صعيد مصر في حالات الدوخة أو حالات الإغماء لأن الرائحة النفاذة بتاعته بتزيد عن رائحة المشادر في أن الإنسان يستعيد وعيه تماما ولذلك احنا بنقول ان آه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، كان دائما يعني يحط آه، ايدينا يعني في امور كده ينبهنا اليها عليكم بكذا ولذلك هنا لما قال من اكل من هذه الشجره لا يقرب مسجدنا يعني مش معنى ذلك ما, ما تاكلوهاش ولذلك تروي السيده عائشه انه اخر طعامه صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل لهذه الفوائد العظيمة آه، ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دلنا على هذه الأمور لما زي ما يكون عليكم بكذا عليكم بكذا ونحن اللي لا نقدر نحدد الأمور أنتم أعلموا بأمور دنياكم في هذه الأمور آه، بعد هذا يأتي حديثنا عن الشعير والشعير الحقيقة يعني كان في مصر هنا يقول لك إن ده طعام الفقراء يعني اللي بياكل بيعمل عيش من الشعير كانوا يسمونه طعام الفقراء لكن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء من الشعير ليعمل لهم والحديث هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد ومروي في سنن الترمذي وقال أنه حديث حسن صحيح ده اللي احنا بنسميه التلبينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن هذه التلبينة اللي هي حساء الشعير آه، يعني يرتو عن فؤاد المريض ويسري عنه والحقيقة كان أبو قراط اللي هو الطبيب اليوناني المشهور إن قال في ماء الشعير عشر خصال معدودة وهو أسرع الأغذية في الأمراض الحادة ولذلك التلبينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مرض أحد في بيت رسول الله إلا وكان حساء الشعير أو حساء التلبينة آه، يظل ثلاثة أيام حتى يشفى من مرضه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن هو يزيل آه، ما به من أخلاط وكلمة ما يزيل به من أخلاط يعني كلمة أخلاط يعني اختلاط المواد مع بعضها التي سببت المرض ولذلك كان حساء الشعير دائما يوصف من رسول الله لأهل بيته والحقيقة المواد الفعالة للشعير أنها بتحتوي على إنزيمات هاضمة علاوة على فيتامين ألف وب ومنقوعه أو مغليه مدرر البول وهو يفيد الجهاز البولي والكلى والمغلي الساخن منه مفيد في حالة السعال وخشونة الحلق وجلاء المعدة وقطع العطش فوق أن التلبينة اللي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يأكل تلبينة إلا ولا تحدث عنده خشونة في المفاصل والحقيقة عيش الشعير يعني هو ما يقدرش نعمله دلوقتي عيش شعير إنما ممكن يتخلط 75% من الشعير مع 25% من القمح ويعمل عيش له طعم مسكر جدا كثير جدا من الناس يقول لك ايه هو حساء الشعير والشعير عبارة عن حبوب زي القمح وبتبقى مغلفة بغلاف من بره الغلاف من بره دي لما بتدش وتتعامل مدشوشه او يتعامل منها دقيق دقيق ويتشال الجزء اللي زي ال- القلف اللي موجود ده من بره آه، وتتعامل حساء زي شوربه الخضار او شوربه لسان العصفور الفوائد بتاعتها وجدوها ان هي زي الفايده اللي لقوها الفرنسويين في ال- الافوكادو وفي فول الصويا اللي وعشان كده هم عملوا مركب ازاله خشونه المفاصل لكن الحقيقة حساء الشعير أو التلبينة اللي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبينة اللي هي بتعمل برضو زي لسان العصفور أو من الممكن يجيبوا دقيق الشعير آه، اللي هو بخيره يعني مش خارجة منه النخالة ويعملوه زي ال- المهلبية يعني يعملوه كده زي الحساء يعني بيحطوه على المية ويحطوا عليها قطعتين من اللحم ويسيبوا الأمور تغلي آه، مع اللحم لحد ما يستوي اللحم وتطلع تتغرف كده تبقى عاملة زي المهلبية هذا الحساء آه، له فوائد كبيرة جدا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول هذا الحساء آه، يعني آه، له فوائد جمة آه، مرضت السيدة عائشة فبتقول أمر رسول الله بحساء التلبينة صلى الله عليه وسلم وكان يطعمني حساء التلبينة صباحا وعصرا ومساء حتى شفيت بعد ثلاثة أيام فقال إنه يرتو عن فؤاد المريض يعني يزيل المرض من الفؤاد المريض احنا دلوقتي بناخد الشعير على اعتبار انه مشروب والمشروب بنقول ان هو اساسا آه، يعني يطهر الجهاز البولي مما به من املاح وما الى غير ذلك هو ثبت ان الشعير آه، زي ما بيذيب املاح الكلى فبيذيب الاملاح اللي موجوده بين المفاصل ولذلك آه، ال- يعني استخدامه هنا كحساء بيوصل إلى كل مفصل من المفاصل والمفاصل دي ما بي- ما بينها موجود سائل السائل ده بيقوم بعملية التزييت فوجد إن هو بيستعد الإنزيمات اللي موجودة هناك بحيث إن ال- مفيش أي خشونة تتم في المفاصل أو أي نتوءات ولذلك اللي يداوم على حساء الشعير او التلبينه مره آه، او مرتين في الاسبوع لان احنا بنعمل شوربه كتير آه، مش ممكن يحصل اي شيء من هذا خبز الشعير او التلبينه اللي احنا بنقول عليها حساء الشعير الناس اللي عندهم حصاوي في المسالك البوليه او بيكونوا حصاوي على طول تزال ويكون من أخذ حساء الشعير لا تتكون عنده أي نوع من أنواع الحصاوي ليه؟ لأن الحصوة مش أملاح فقط ده في مادة آه، بروتينية آه، بتترسب آه، هي اللي بتترسب عليها الأملاح وتعمل حصوة اللي بيسموها المادة اللاصقة أو اللي بيسموها الماتريكس ووجد حديث أن أن حساء الشعير أو ما يسمى التلبينة يمنع تكوين هذه المادة اللاصقة وخاصة عند الناس اللي هم خلاص بقوا من مكونين حصاء المسالك البولية وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يرتو عن فؤاد المريض الواقع ان بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا على امر ثاني من الامور وهو الزعتر روى الامام ابن الجوزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخروا البيوت بالزعتر واللبان الزعتر من البذور اللي دايما بيستخدموها اهل الامارات واهل عمان ان يضيفوا عليها ماده بتغلي ويعملوها زي ال- المشروب ويدوه صباحا وهي لها آه، شيء مطهر لان فيها ماده كده الماده دي بتشعط في الزور شويه ولذلك هي ماده مطهره تماما للزور والزعتر بالذات اهل الامارات انا استغربت لقيته هو المشروب العام آه، صباحا اللي فعلا بينقي الزور تماما وينقي الحلق من اي حاجه ولذلك منقوع الزعتر يفيد في طرد الديدان باحتوائه على مادة السيمول الطاردة للديدان بالإضافة على أن مادة السيمول دي مطهرة كما أنه يضاف إلى دلوقتي الزعتر إلى معاجين الأسنان وقيل أنه آه، يطرد ال- الأرياح يعني أي إنسان عنده مجموعة من الغازات ويزيل الانتفاخ وهاضم جيد للطعام ومدر للبول والحيض ونافع من برد المعدة والكبد ويزيد من شهوة الرجل والمرأة والزعتر في هذا آه، كثير جدا اللبنانيين يضيفوه على التوابل وبيعملوا دلوقتي فراخ معمولة فيها الزعتر لها طعم آه، حقيقة من الط- الأطعمة ال- الجميلة جدا آه، لأن الحقيقة آه، كلمة بخروا البيوت بالزعتر واللبان لأن اللبان الكندر اللي بيقول عليه رسول الله اللي هو اللبان الذكر آه، له رائحة طيبة والزعتر برضه لما يتحرق يعمل رائحة طيبة لأن فيه مادة السيمون اللي هي مادة لها رائحة محببة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الإيه؟ أي رائحة طيبة فوق أنه آه، لما الإنسان بيشمه آه، مادة السيمول دي بتفتح الشعب يعني حاجة غريبة جدا إن رسول الله يقول لك إيه بخروا البيوت كذا بخروا ليس إيه ليس مجرد رائحة فقط لكن وجد إنها بتفتح الشعب يعني ترد على الإنسان نفسه ولذلك الإنسان لما ترد عليه ويشم رائحة كويسة الدعاء بيبقى مستجاب لأن الإنسان لما يأتي مثلا يأتي من الشمس إلى الظل أول ما يأتي إلى من قيلولة الشمس إلى الظل أول ما يأتي للظل الظل كده بيبقى له هواء بارد فالهواء البارد كده ترد للإنسان روحه والدعاء هنا مستجاب ولذلك لما تشم رائحة طيبة في هذه الحالة ترد عليك روحك وتقول الله فأنت تذكر الله في هذه الحالة وده نتيجة انبعاث أشياء في نفسك وزيادة توسيع الشعب الهوائية وبالتالي زيادة تنقية الدم وقيل في حديث آخر لأبي داود خالفوا اليهود وبخروا البيوت بالزعتر واللبان صدقت يا رسول الله عندما تدلنا على الخير وعندما تنصح لنا وعندما جئت بأكمل دين وأتم نعمة عندما قلت في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته